بسم الله الرحمن الرحيم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أحسن من التوراة وأحسن من الإنجيل هل يجوز أن نقول ذلك؟ نعم رغم أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله فلماذا كان هذا القول الواقع ان احنا عشان نوصل للمعنى ده هنراجع درس امبارح بسرعة احنا كنا بنتكلم في قول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقلنا إن أسباب الثقل إما من الحق أو المنفعة أو القيمة فالحق هو ما ينفع الناس و- وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ده الثقل والمنفعة آه، الثقل والقيمة قول الله سبحانه وتعالى سبعا من المثال والقرآن العظيم دي آية آيات كثيرة تدل على عظمة القرآن وقيمة القرآن فالثقل بيأتي زي ما قلنا امبارح من جانب كونه حق وكونه منفعة وكونه ذو قيمة لأن الثلاث الشدل هم أثقل شيء في الخلائق ولذلك احنا لما اتكلمنا في الثقل قلنا ان امر الثقل كان يستوجب ان يكون الكتاب القرآن في ام الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ ومن تحت العرش والعرش أثقل المخلوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحقيقة ان كلمة الثقل مرتبطة بمفهوم ال- التمام ان اثقل شيء هو اتم شيء فلما القرآن يبقى ايه الدليل على على كده قبل ما ندخل في الموضوع إيه ان الساعة ربنا قال فيها سبحانه وتعالى ثقلت في السماوات والارض يعني قربت تيجي فكل ما بتقرب تتقل كل ما تقرب تتقل ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغته ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الساعة بالحامل المتم كل ما بيقرب المولود بتتقل فكل ما بيحدث شيء بيبرز إلى الوجود بي- بيحدث نوع من الثقل زي الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إلا إيه إلا بغتة وزي تشبيه الساعة بالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم يبقى مسألة التحقيق في الوجود هو اللي بيبقى بمعنى الحق ان الحق يعني ما حق حق عليه العذاب حقت عليه كلمة الله حقت كده يعني تحققت واحنا بنقول تحققت يعني اتنفذت وحصلت وتمت لما بننظر الى هذا المعنى معنى ارتباط الثقل بالحق والمنفعة ارتباط الثقل بالحق والمنفعة والقيمة بننتقل إلى موضوع النهاردة إن القرآن مش مجرد حق ولا مجرد منفعة ولا مجرد قيمة القرآن هو أتم حق وأتم منفعة وأتم قيمة يعني مفيش حق أتم من القرآن مفيش منفعة أتم من القرآن مفيش قيمة أعظم من القرآن وأتم من القرآن فإذا تقرر ذلك يبقى تحقق في القرآن معنى التمام والتمام هو إيه؟ هو الإحسان الإحسان هو تمام الشيء وتفصيله فلما القرآن بيبقى أتم منفعة وأتم حق وأتم قيمة بيبقى أحسن شيء هو القرآن هتقولي طب ما هو اللي فات نقول إحنا بنقول أتم يعني إيه أتم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قارن بين القرآن وبين التوراة فالآية بتقول إيه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ماشي وهذا كتاب مصدق إيه لما بين يديه وتفصيلا لكل شيء الله يفتح عليك واخد بالك فالقرآن جاء متمم للتوراة وجاء تفصيل للتوراة فبما ان هو القرآن الله يبارك فيه هو اللي بيتم التوراة وهو اللي بيفصل التوراة يبقى هو احسن من التوراة واخد بالك المعنى ده اللي احنا وصلنا له ده صريح في القرآن الكريم صريح في القرآن الكريم ال- ربنا سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وفي خلق السماوات والأرض وفي تنزيل القرآن ذكر معنى الإحسان ذكر معنى الإحسان في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين يبقى ربنا بيذكر في سورة السجدة قضية تنزيل القرآن وبعد تنزيل القرآن بدأ خلق الإنسان خلق السماوات والأرض ثم الاستواء على العرش ثم تدبير الأمر ثم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين يبقى هنا ثبت معنى الإحسان في تنزيل القرآن وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الإنسان دائما يقول فتبارك الله أحسن الخالقين فذكر الإحسان بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في تنزيل القرآن وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان وفي خلق الإنسان الإحسان في الأساس معناه تمام الشيء وتفصيله ولذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك نفس القاعدة ديت اللي بنذكر بنثبت فيها أن القرآن اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم اللي هو القرآن فالقرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا لأنه أتم ما أنزل إلينا من ربنا وأكمل ما أنزل إلينا من ربنا وأشد تفصيلا مما الكتب السابقة يجوز بنفس القاعدة دي أن أفصل القرآن أن أفرق بين صور القرآن نفسه فأقول إن الصورة دي ولذلك سورة الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى قال والقرآن العظيم إن هي أعظم وهي أم الكتاب أم الكتاب يعني في تفضيل بين الصور زي ما في تفضيل بين الكتب الكتب السماوية السابقة القرآن أفضلها القرآن أحسنها واخد بالك كذلك بين الصور القرآنية نفسها في الصورة الأفضل وفي الصورة الأحسن لكن لما نيجي نفضل الصور برضه بنفضلها بنفس قاعدة الإتمام والمنفعة والحق فتجد أني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن كل ليلة يأمر بالقرآن فقالوا ك- قال اقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فإن قل هو الله أحد تعدل إيه؟ ثلث القرآن يبقى هنا لما بنيجي نفضل سورة بنفضلها بمعناها بالنسبة للقرآن فالتوحيد القرآن جاء بالتوحيد وجاء بالشرائع وجاء بالمعاملات والأخلاق والسير والتاريخ كل ده جاء به القرآن الكريم فقل هو الله أحد تعدل جانب التوحيد وهو ثلث ما ورد في القرآن الكريم قضية التوحيد اتعالجت وذكرت وثبتت في القرآن من خلال ثلث القرآن فهي تعدل ثلث القرآن في معنى التوحيد فلما تقرأ ثلاث مرات يبقى كأنك قرأت القرآن كله ويذكر أيضا الفضل والإحسان من زاوية أخرى وهي المكان الذي جاءت منه الآية أو المكان الذي جاءت منه السورة ولذلك سورة الفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها صراحة لم ينزل مثلها في التوراة أو الإنجيل أو لو ينزل مثلها في الكتب السابقة كلها لم ينزل مثل الفاتحة في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب السابقة كلها ولما ذكر فضل آية الكرسي علل هذا الفضل لكونها أتت من كنز من تحت عرش الرحمن واخد بالك وكذلك خواتيم سورة البقرة يبقى دلوقتي احنا لما بنؤمن أن القرآن هو أحسن ما نزل إلينا من ربنا أيضا نؤمن أن بعض الصور أحسن أو أفضل من غيرها نؤمن أيضا أن هناك آيات قرآنية ثبتت بالنص مع نسخ الحكم ودي قضية النسخ في القرآن ودي مسألة خطيرة جدا من مسائل القرآن الكريم خطيرة من مسائل القرآن الكريم يبقى دلوقتي المفروض بنؤمن وبنعتقد أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا وإن القرآن أكمل وأتم وأحق ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام صحيح وتسانده الأدلة أما آه، القول بأن كل الكتب كلام الله سبحانه وتعالى فالتفسير أن كل كلام الله سبحانه وتعالى في ذاته حق وحسن سبحانه وتعالى ولكن احنا بنتكلم فيما يتعلق بمناسبة القول لزمانه ومكانه مناسبة القول لزمانه ومكانه فدلوقتي الأحسن في الطاعة والاتباع والأولى في الطاعة والاتباع والأفضل في الطاعة والاتباع هو القرآن الكريم لما نيجي لقضية النسخ لما نيجي لقضية النسخ قضية النسخ ثابتة بدليل قول ابن عباس تعلموا القرآن مقدمه ومؤخره ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه فإن القرآن قد قرأه البر والفاجر إيه معنى كلمة أن القرآن قد قرأه البر والفاجر إن إحنا أصبحنا حسب قول ابن عباس محتاجين إلى قواعد فهم للقرآن لأن لما كان القرآن بيقرأ في الأول كان بيقرأ على لسان ناس أبرار فكان هؤلاء الأبرار يتكلمون بالقرآن وبمعاني القرآن صحيحة وذلك كان ابن عباس حبر الأمة وكان ترجمان القرآن واخد بالك ترجمان القرآن يعني يدلل على مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه المنزل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دلوقتي ما بقاش فيه الإنسان اللي يدل على الصواب إلا إن اللي قرأ القرآن البر وقرأ القرآن الفاجر ما بقاش فيه الوزنة وزنة البر اللي بنقيس بيها الصح والغلط ما بقتش موجودة لأن دي بتبقى في نفس الإنسان وفي قلبه وفي ضميره الناس دي لما تنعدم ولا يبقى لها وجود نضطر بعد كده احنا لاننا نفهم القواعد التي يجب ان يفهم بها القران نفهم مقدمه ومؤخره القران فيه تقديم وتاخير نفهم الفرق بينهم نفهم محكمه ومتشابهه ونفهم ناسخه ومنسوخه لما اتكلمنا وقلنا قبل كده الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف ان ترتيب النزول جاء لمواجهة واقع مباشر ولكن ترتيب المصحف جاء لمواجهة الواقع حتى قيام الساعة إذا ترتيب المصحف هو اللي باقي معانا إلى قيام الساعة في مسألة النسخ والمنسوخ الفرق بين الترتيب حسب النزول والترتيب حسب المصحف بيبقى واضح جدا جدا في ايه شرب الخمر القرآن نازل يعالج القضايا بترتيب معين فالأول بيتكلم في التوحيد وبيأسس معنى لا إله إلا الله لكي يقيم الأمة على حقيقة التوحيد لكن في الوقت اللي بتنزل فيه قضايا التوحيد نفاجأ بأن قضية برزت لنا لابد من مواجهتها ولذلك أكبر دليل على أن ترتيب النزول جاء لمواجهة واقع بصورة استثنائية وبصورة اضطرارية ان دايما في الاسئلة بتاعت الناس ويسألونك يعني بيجي لك السؤال لحد عندك في فرق بين ان القرآن يطرح قضية ويناقش موضوع من عند نفسه وبين ان يجيله سؤال اذا جالك سؤال ويسألونك عن الخمر والميسر ها هتجاوب تقول ايه مفيش بقى قرآن ومفيش دعوة تقول ايه سيب الموضوع ده دلوقتي انا استغل بقى ان طالما انه فرض عليا فرض فرضت عليا القضيه واخد بالك انت ازاي ويسالونك عن الخمر والميسر يقوم بقى انا استغل ان السؤال جه لحد عندي تبقى الاجابه ايه قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يبقى هنا انا استغليت ان السؤال جالي فانا لازم اواجه القضيه ديت واخد بالك انت ازاي وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بعد ما ثبتت قضية الصلاة بعد ما ثبتت قضية الصلاة فأنت لما تجيلك مشكلة واخد بالك أنت إزاي واحد شارب خمر وبيصلي يبقى السؤال الأولاني فيهما اسم كبير ومنافع للناس واخد بالك أنت إزاي من حيث التجارة والأموال وكده ماشي لكن لما يجي بعد كده السؤال الثاني عن الخمر والميسر لما يمر وقت معين والصلاة تثبت وتستقر في واقع الناس ويحسوا بحلاوة الصلاة وطعمها يبقى هنا بقى ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم ايه سكارى لو هو قال له لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وهو لسه ما صلاش هقول لا بدل ما ينفعش الصلاة من غير خمرة يبقى أنا أشرب الخمرة وبلاش الصلاة واخد بالك أنت إزاي ثم بعد ذلك يقول عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فينزل قول الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. القران ادى دور في المساله ديت طب ما كان ممكن الايه نفسها تتنسخ لكن لا هو القران عايز يثبت لك المنهج اللي بيعالج بيه الامور واصول التربيه اللي بيمارسها القران لان هي دي المعنى الماخوذ من التدرج الان لكن لا يعمل اطلاقا ما يجيش دلوقتي واحد تقول له ايه فيما اسم كبير ومنافع للناس او اشرب بس ساعه الصلاه ما تشربش لا لان دي احكام منسوخه دي احكام ايه منسوخه يبقى في القران الكريم ثلاث انواع من الصور الصور اللي هي احسن الصور والصور اللي هي تليها والصور المنسوخة الحكم ولكنها يتعبد بها تلاوة يعني ربنا بيتعبدنا بها تلاوة يبقى دلوقتي احنا شرحنا مسألة الثقل وتفسير الثقل وما يترتب على مسألة الثقل من ثبوت الإحسان لهذا القرآن وأنه أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واخد بالك أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ل- لتمام القيمة ولتمام المنفعة الحقيقة يا إخوانا إن تمام القيمة لا يستطيع أحد أن ي- أن يتكلم فيها بالصورة المناسبة لأن قيمة القرآن اكبر يعني القران يا اخوانا ماشي مع الانسان بطريقه غريبه قوي يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر سوره العلق ذكر سوره العلق مع ايه مع مع اقرا فاول القران اقرا واول خلق الانسان العلق يبقى القرآن ماشي مع الإنسان القرآن ماشي مع الإنسان في بداية خلقه وفي تمام خلقه أيضا واخد بالك أنت إزاي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يعني خلاص أتم خلق الإنسان وأتم تعليمه للقرآن واخد بالك الرحمن خلق ال- الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إيه البيان علمه البيان فلما تيجي سورة السجدة بتنزيل الكتاب من الله لا ريب فيه من رب العالمين كلمة تنزيل زي ما ورد في سورة الزمر معناها بدء التنزيل بدء التنزيل وفي سورة السجدة تنزيل الكتاب بدء التنزيل فمع بدء التنزيل تأتي بدء خلق السماوات والأرض كأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق السماء والأرض ومعمول الحساب نزول القرآن يعني أنت لما بتيجي تعمل أي حاجة تصنعها أو توجدها بتعمل حساب احتمالات جاية ناشئة طارئة على الحاجة اللي أنت بتعملها دي فالإنسان مخلوق والسماوات مرفوعة والأرض ممدودة ومعمول حساب القرآن فيها إن هينزل قرآن من ساعة ما ربنا خلق السماء والأرض ولذلك في سورة السجدة لا بين إن هو خلق آه، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى ان هذه هذه السماوات وهذه الارض مخلوق لها ملائكه وزينها الله سبحانه وتعالى بالنجوم وجعلها رجوما للشياطين يعني ربنا سبحانه وتعالى من بدايه خلق السماوات والارض خالق النجوم اللي هتبقى رجوم للشياطين ساعة ما القرآن ينزل شفت القرآن معمول حسابه في الخلق من أساسه يعني من أساس الخلق معمول حساب القرآن ربنا سبحانه وتعالى خالق الإنسان وفي خلق الإنسان معمول حساب القرآن وذلك جاء تعليم القرآن قبل خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الترتيب ده ليه؟ ليه خلق الإنسان علما بأن الترتيب الحقيقي أن خلق الإنسان وبعدين علم القرآن لا ده هو ربنا يريد أن يقول لك لما خلقنا الإنسان كنا كان معمول حساب أن في قرآن فخلقة البني آدم وهو بيتخلق وهو بيتخلق معمول حساب ان في قران هينزل عليه معمول حساب ان في قران هينزل عليه ده سبب التقديم والتاخير سبب ان ربنا قال علم القران خلق الانسان ان ربنا بيقول لك واحنا بنخلق الانسان عاملين حساب ان هيبقى في قران هينزل عليه ويتعلمه ولذلك قال علمه البيان لان بالبيان استطاع ان يفهم القران الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا
أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور www.رفاعي سرور دوت كوم